الكلام ما يتقالش كده الكلام يتقال ان انا لازم ابغضه اه بكرهه وبقول ابن ايه فيه وانت لازم تكرهه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله واحد كفر بالنبي احبه ازاي اي متكلف يقول لي كده اه يبقى لازم اكرهه رقم اتنين بقول يا ابن فيه ان لم يسلم اخرته جهنم وبئس المصير ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين مش عاجبكم الكلام ده روحوا اعترضوا على منزله بقى ويبقى ليكوا شأن مع الله خلاص انا اقول ده عشان الاقي مصداقية عند الناس عشان الناس ما تمسكش عليا زي ما احنا قاعدين بنمسك عليهم لكن انا عايز امنع اللي حاصل ده مع اقراري بده لازم اقول للمسلم ان ان كان الاسلام دعاك الى بغضه وان كان الاسلام قد قطع له بجهنم الا ان الاسلام امرك ان تكون عادلا معه فلا تعتدي له على مال ولا تعتدي له على عرض ولا تظلمه ولا تأكل له حقه مش هو برضه الاسلام اللي قال كده بالموازنة دي اكون صادقا وعادلا فيما اقول فيما اقول اما ان الغي قرآنا علشان ارضي منهج سياسي او جو او اتجاه هذه كارثة بكل المقاييس بكل المقاييس ومن هنا ما بيجدوا مصداقية عند الناس لو قعدوا يتكلموا مليون سنة مليون سنة الشباب مش هتسمع لهم برضه لان شايفهم افاكين نصابين بيضربوا بالقرآن والسنة عرض الحق الله طب انا يضرني ايه لما اقول له ده مكافر بنبيك لازم تكرهه الكره ده شيء قلبي لكن لازم اكون منصف ان ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا طب تكرهوا بس اوعى تظلموا اوعى اياك وماله اياك وعرضه اياك وبدنه اياك ودمه ما دام ما اعتداش عليه اياك هذه العدالة الاسلامية فالقرآن بغض اليهود لعنهم الله وغضب عليهم وباءوا بغضب على غضب وابى الله ان يظلم يهودي هذه مسألة ينبغي ان تكون ونبينها للناس مش عجبهم ان احنا بنقول الاولانية يولعوا لان مش انا اللي قايلها ده اللي قايلها مين الله لكن لا اخفيها ولا ضللها ولا بدلها وعشان كده الكلام الشباب بيسمعوا كلام وقافلين التلفزيون ولا بيعملوا حاجه خلاص لانه كلام خايب كلام خايب كلام خايب ولذلك في يوم من الايام انا قلت لما لما دخلت ال... ال... الرحله المباركه دي والله يعني سالني احد المسؤولين قال لي يعني ده احنا بقالنا اكتر من 20 سنه خاصة انا مسكت ناس بتوع تكفير يعني ظبطت مخاخهم فاللي بقالنا 20 سنة اكتر من 20 سنة مش عارفين نعمل ده بنجيب بتوع الاوقاف وغير الاوقاف بيكسروهم ويضربوهم ويطفشوهم انت عملت ايه تبقى لازم يضربوهم ويكسروهم ويطفشوهم ما لما يقعد يقول له يا ابني انت في ايه احنا بنطبق 99% و9 من الشريعه الاسلاميه الواد بقى يا ابني الكذابين 99 ايه وعيب مش عارف ايه وعيب عمره ما هيقتنع ان الكلام غير مقبول فقلت له في مصداقيه لابد ان احنا نتكلم بيها المصداقيه دي اه انا ما انا اقول له اه ده كافر اه مش هيخش الجنه اه ده شأنه بقى شأنه هيبقى شأنه مع الله لكن الله اللي دعاك الى بغضه خلاص الى كراهيته اللي باين ان عاقبته جهنم ونفسه الذي دعاك الى ان تكون عادلا مع فبيجد مصداقية في الكلام اللي سمعه لان انا جاي بجيب من القرآن مش بضرب بالقرآن عرض الحائط مش باخد نصه واسيب نصه واسيب نصه تلك هي المهاترات التي نعيش فيها نعيش فيها فهذا الحديث في اوله يثبت قال له لن يدخل الجنة إلا مؤمن في شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لست بها منافقا وإنما صادقا من قلبك إن شاء الله في جنة غير كده لا غير كده لا تبقى يهودي تبقى نصراني تبقى غير كده جهنم وبئس المصير وبقولها بملي فيها اهو خلاص اذا لن يدخل الجنة الا مؤمن حقيقة وضيف النبي صلى الله عليه وسلم يديهم حكم شرعي بقى وايام التشريق ايام ايه اكل وشرب اكل وشرب ليه النبي نص على ده ليه اكل وشرب ايام التشريق ايام اكل وشرب خلاص ان في ناس ممكن خاصة في اخر ايام التشريق يعمل ايه يصوم عشان داخل في نص الشهر فيصوم فالنبي يقول له لا هذه ايام اكل وشرب فاعطاه حكما شرعيا حتى يفهمه الناس انتقل بعد هذا نعم
ما الرابط بين الشق الاول من الحديث والشق الثاني؟
الرابط ايه الرابط بين الشق الاول من الحديث والشق الثاني
انت عارف ان في قاعدة بتقول ان هناك الزيادة على الحاجة الزيادة عن الحاجة يعني ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انا نكون في البحر انا توضأ بماء البحر هم بيسألوا عن ايه ها الوضوء طب قولي الاجابة قال هو الطهور ماؤه هم ما سألوش عن مدينة ومع ذلك قال الحل ميتته دي بيسموها زيادة عن الحاجة خلاص الرابط بين الشق الاول البحر نعم الرابط بين الحديث والبحر اساسه الميه والرابط بين ان انت تسمع كلام النبي سماع كلام النبي هو ده عين الايمان هذا الرابط بين الاثنين لما يقول لك ما تاكلش يبقى تسمع كلامه ده عين الايمان خلاص انا لازم اسوق اللي انا عايزه اوصلك اللي انا عايزه خلاص بينتقل بعد هذا الى احمد المئتين وسبع وثلاثين وهو احمد ابن محمد خلاص ابن احمد ولم يذكر فيه شيئا وقال انه تقدم ذكره في اول الكتاب فعايز يقول ان في اول ما جينا نتكلم عن الحوامد احمد ده له نسبتين وله لقبين انا عدته تاني لكن انا متكلم فيه قبل كده انتقل بعد هذا الى احمد المائتين وثمان وثلاثين وهو احمد ابن محمد ابو مروان ابو مروان كل ذكر عنه آه، بعض الحكايات كان من الذين قدموا دمشق وذكر عنه بعض الحكايات خلاص انتقل بعد هذا الى احمد المائتين وتسع وثلاثين وهو احمد بن محمد ابن التمار وطبعا ابن التمار التمار ده مش اسم ابوه انما دي كانت صنعته كان يبيع ال- التمر كان يبيع التمر ساق له حديثا هذا الحديث ينتهي عند ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العربية العربية مش ال- التاكسي يعني والسيارة بتاع العربية اللي هي اللغة العربية ان العربية كلام اهل الجنة والعربية كلام اهل السماء وكلامهم اذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الموقف الحديث ده بيخبر ان اللغة العربية كلام اهل الجنة انت عارف ان اهل الجنة القرآن قال تحياتهم فيها سلام وهنتكلم مع بعض خلاص وهي كلام اهل السماء يعني كلام الملائكة والملأ الأعلى وكلامهم يعني كلام الناس جميعا اللي انت يوم القيامة هتتوحد باللغة كلنا هنتكلم لغة واحدة هتطلع ايه الرواية بتقول وكلامهم اذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الموقف الحديث ده صحيح والكلام ده صحيح بقول الكلام ده ليه لان هو وقع خلاف بين اهل العلم في اللغة التي بدأ بها الخلق تعرفين ان سيدنا ادم اول ما ربنا نفخ فيه الروح حديث في البخاري في بداية الخلق ربنا قال له اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك فإنها تحياتك وتحية ذريتك من بعدك فحديث البخاري بيقول ايه فذهب فقال لهم السلام عليكم ورحمة الله فأجابوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فزادوه وبركاته فقالوا ايه اللغة اللي سلم بيها آدم على الملائكة ما هي واللغة التي رد بها الملائكة هي نفس اللغة اللي هيتكلم بيها اهل الجنة تحياتهم فيها هتطلع ايه لما هتموت في القبر يأتيك الملكان فيسألان هل هيسألوا العربي بالعربية والانجليزي بالانجليزية والامريكي بالامريكية ما في شك ان دي قضية محتاجة الوقف ان زي ما قلت ادم نطق وتكلم كانت لغته ايه اللغات فيما بعد اختلفت لان الناس تفرقت واللغة اصبحت وليدة البيئة يعني المكان اللي بنقعد فيه كل مجموعة من الناس بتتفق على لغة معينة في الخطاب وبيفهموا بعض فعشان كده بقول اللغة وليدة الايه البيئة لكن مفيش شك ان اول بشري وهو ادم كان له لغة كان بيتكلم مع الملائكة كما سمعنا وتكلم مع بيتكلم مع حواء اللغة كانت ايه مفيش شك ان ربنا ان شاء الله لما يجمعنا في الجنة هنتكلم ونسلم على بعضينا هيعدي بقى الامريكي ولا مش عارف وانت مش عارف هو بيقول ايه اللغة ستكون واحدة واحدة في القبر بتسأل الملائكة هتسألك بني لغة وانت هتجاوب بني لغة خلاص بني لغة فخرج من اهل العلم وقال هي اللغة العربية العربية وجعلوها اصل اللغات هي اصل اللغات ولذلك اي لغة تطلع يبقى فيها كلمة مشابهة للغة العربية مش عدة مش فعل في اللغة العربية زي ما ال- وانما ده لان اللغة العربية كما يقولون هي ام اللغات واصل اللغات امها واصلها البعض الاخر قال ان ام اللغات اصل اللغات السريانية اللغة السريانية خلاص مشكلة اختلفوا فيها طبعا لو جاء حديث صحيح في هذه القضية تبقى القضية ايه حسمت خلاص حسمت فهل جاء فيها حديث صحيح وهل هذا الحديث يصح ده السؤال الإجابة لو عايز تعرف يبقى أشوفك يوم السبت إن شاء الله وقد هؤلاء هم الاقليات المسلمة ومع ذلك فليس على وجه الارض اقلية نعمت بالمناصب والحقوق كما نعم بها نصارى مصر منهم الوزراء ومنهم رؤساء مجالس الادارات في الصحف ومنهم قادة الجيش ومنهم البابا الذي يتردع على عرش الكنيسة وانا اهمس في اذنه اقول له يا ايها الانبا شنودة انزع فكرة الزعامة من رأسك لا تظنن في يوم من الايام انك ستكون رئيس دولة ان كان في ذهنك ان تقيم دولة على ارض مصر تمتد من الاسكندرية الى اسيوط ويصل بينها خط حديدي فاعلم ان التاريخ لن يعيد نفسه ابدا اذا كنت تظن اننا دخلاء على مصر فنحن ابناء مصر ولكننا مسلمون وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا انزع فكرة الزعامة من رأسك لن تقوم لك دولة على ارض مصر الاسلامية واذا كنت ستستعين بامريكا فنحن سنستعين بالحي الذي لا يموت متى كان هذا متى كان هذا ومتى كان ذلك كذلك امريكا لن تنفعك والارض كلها لن تنفعك لا تظنن ان المسلمين طردوا من الاندلس ومن فلسطين ومن المقاطعات الروسية وتريد ان تطبق هذا على اربعين مليونا يعيشون على ارض مصر من المسلمين ان نجوم السماء اقرب اليك من ذلك اعلم بان الاسلام يحب السماحة ويحب العدالة ولكنه عزيز اذا اهين الاسلام قال المسلم لاخيه الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى ولكن من المسؤول عن المأساة من المسؤول عما حدث ان المأساة اليمة ان المأساة شنيعة من المسؤول المسؤول الاول هو الازهر هو الازهر لو وجد الشباب القيادة السليمة ما حدث مثل هذا بني من هذا المكان اطالب ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب حتى يستطيع ان يكون قائدا سليما للمسلمين بالانتخاب لا بالتعيين لانه اذا كان بالتعيين اصبح مركزه مهزوزا اما بالانتخاب سيكون الذين جاءوا به هم العلماء الشرط الاول ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب الشرط الثاني ان يكون اجره المالي من اوقاف المسلمين لا من خزينة الحكومة لانه اذا صرف اجره من خزينة الحكومة صار عبدا للحاكم واذا صار عبدا للحاكم لا يستطيع ان يرفع صوته بلا اله الا الله الشرط الثالث في شيخ الازهر ان يكون مكانه الجامع الازهر لا الادارة يوم ركب سيارة المرسيدس بنز وتربع على كرسي الإدارة وجعل على بابه مدير مكتب ولمدير المكتب سكرتير وللسكرتير سكرتار وللسكرتار سكرتور وأمام كل هذا شاويش ثلاثة أشرطة وأمام الشاويش حريف بشريطين وامام الحريف جندي املس الكتفين لا شيء عليه كيف تستطيع ان تدخل على شيخ الازهر لتعرض عليه مشكلتك ابواب وحواجز وعقبات وعراقيل ان الذين يقفون على ابوابهم الحجاب يحجبون من رحمة الله يوم القيامة لم يكن على باب ابي بكر حاجب ولم يكن على باب عمر بن الخطاب حاجب كان عمر ينام على الارض تحت شجرة عندما يستوفي شيخ الازهر هذه الشروط يستطيع ان يكون وكيلا للمسلمين ويستطيع ان يتكلم باسم المسلمين والحقيقة ان المأساة التي حدثت لن تحل لها المحاكمات ابدا المأساة اليمة وفيها دم لا تحلها المحاكمات الم يذكر نصارى مصر انه من يوم قامت الثورة في 23 يوليو 52 وهي تنصب المحاكم لتحاكم كل من يقول محمد رسول الله هل قدم امام محكمة الشعب بقيادة المجنون جمال سالم هل قدم امام جمال سالم احد النصارى لا لم يحدث كل الذين حوكموا كانوا يقولون لا اله الا الله ما حوكم نصراني امام المحاكم بل بلغ من جرأة جمال سالم انه قال لاحد المسلمين اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب بالمقلوب فقال له المسلم ان الله تعالى يقول لا مبدل لكلماته فكيف اقرأها بالمقلوب وقدم الى حبال المشانق من قدم ما رأينا فيهم قسيسا واحدا كلهم كانوا مسلمين وجاءت محكمة الدجوي في سنة 65 محكمة امن الدولة العليا حيث لا امن ولا دولة وحكم على سيد قطب بالاعدام شنقا وملئت السجون الحربية وابو زعبل والقلعة وطرح وقد كان من نصيبي ان ادخل السجن لانهم ضبطوني متلبسا بقول لا اله الا الله دخلت سجن القلعه فما رأيت في السجن قسيسا واحدا ودخلت سجن ابي زعبل ما رأيت فيه قسيسا واحدا ودخلت سجن طرح ما رأيت فيه قسيسا واحدا بل كان العكس كان مأمور سجن ابو زعبل المسيحية يسمى فوزي خليل ولما تعبت من النوم على البلاط عرضت نفسي على طبيب السجن فقال لي مما تشكو قلت اشكو عندما اقف اشعر بألم في ساقي فقال لي بكل سخرية وهل هذا ألم أيؤلمك في الصلاة لا داعي إلى أن تصلي فسألت عن اسمه ما اسم الحكيم باشا هذا فقالوا له اسمه مريس حلة مريس حلة وحلنا زي الزيت